كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله بعدما ذكرنا آداب تلاوة القرآن الظاهرة قبل أن أدخل في الآداب الباطنة التي تستطيع بها أن تتأثر بالقرآن لابد أن أتساءل ما الذي حال بين المسلمين وبين القرآن ما الذي حال بينهم وبين القرآن وصارت أمزجتهم أخر ما الذي جعلهم يهجرون القرآن إنهم الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول حاجات مزينة ومجملة نسمعها كده
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون كما قلت لكم في حلقة ماضية أن الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله لما جاء إلى القاهرة قال خلفت خلفي في بغداد شيئا يسمونه التغبير يصدون به عن القرآن التغبير طبلة بي- بيطبل عليها بعصيتين ده التغبير كان يوم قال ان هم الناس بيقعدوا يغنوا بالطبلة عشان الناس تنصرف عن القرآن لل- للطبلة للغنى كذلك جعل وكذلك سنة كونية قلت لك لما تسمع كلمة وكذلك يبقى ايه سنة كونية سنة ربانية جعلنا لكل نبي لكل نبي عدوا كل الانبياء لهم اعداء وقلت لكم قبل كده كتير ان اللي بيرضي جميع الاطراف منافق اللي بيرضي جميع الاطراف مفتون لازم يبقى لك اعداء مالكش اعداء كل الناس كده مبسوطين وراضيين يبقى انت بترضي المنافق وترضي الفاسق وتفضل وترضي الفاجر وترضي الكافر وترضي المؤمن وترضي التقي وترضي اهل القران وترضي اهل الحديث ده النفاق بعينه قال جل جلاله ستجدون اخرين ها؟ يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها مفتون وهيفضل طول عمره كده مفتون ادام هو بيحاول ارضاء الناس فلذلك ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي ايه عدوا لازم اعداء شياطين اعداء ايه شياطين وقدم الله الانس على الجن لعراقتهم في هذا الباب شياطين الانس اخطر لهم ماضي عريق في الإضلال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هو ده اللي بيصد عن القرآن إن يبقى في أغاني ومزيكا تعمل عند الناس طرب ومزاج هو ما لقاهش في ال- في القرآن لأن قلبه مريض أنا قلت لكم قبل كده في قصة آه، آه، القرية التي كانت حاضرة البحر ها؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم قلنا تيسير الحرام وتعسير الحلال ده ربنا بيبتلي بيه من في داخله فسق يوم السبت اللي هو محرم عليهم يلاقوا السمك طالع على الشط يوم الحد يوم الحلال يدوروا على السمك ما يلاقوش كده تلاقيه هو يلف طول النهار عشان يبيع له لمضتين ما يبيعش حاجه وبعدين ممكن واحد يجي له يقول له رشوه كذا عشان تخلص لي كذا رشوة حرام رشوة كبيرة من الكبائر الرشوة اللي بقت عند الناس النهاردة عادي يسميها أي ما يسميها اسمها رشوة سموا الأشياء بمسمياتها هتاخدوها في التدبر كده لما ربنا جل جلاله يقول لك حاجة في القرآن سميها إيه بمسمياتها فالرشوة تسميها إيه رشوة والربا تسميه ربا سمي الاشياء بمسمياتها سبحان الله العظيم الشاهد هنا ايه بس ان هؤلاء القوم الذين كان قريه كانت حاضره البحر تيسير الحلال الحرام وتعسير الحلال ليه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فسق هم فسقه فبيبتلوا بهذا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا زخرف كلام مزخرف يغر واكبر خطر اكبر خطر ان يكون هذا في امر الدين في امر الدعوه ان يطلع لنا دعاه يتكلم كلام مزخرف كلام يغر يقول لك ده الاسلام ده دين جميل الاسلام هو الحب هو الحب وده حتى النبي كان بيحب واحده آه. والكلام ده طبعا وتقوم بقى المذيعه تقول له يا سلام يا- يا ريت كل السلفيين زيك كده ايه ده هو ده اسمه ايه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه لما تيجي تتساءل انت النهارده بقى وتقول الله طب ليه كده ربنا جل جلاله اداهم كل الأم- الامكانيات وكل المقدرات الق- القنوات كل- كلها بتاعتهم وال وال- وال- والمنابر كلها والمساجد كلها ده- ليه ربنا يقول لك اسكت قلت لكم كده في المحن مناطق عمياء لا ترى خيرة الله فيها بجلاء فعلى ال- فعلى أهل اليقين الصمت تقعد ساكت ربنا هنا قال لك ايه ولو شاء ربك ما فعلوا ها فزارهم منهج هو ده القرآن اللي قلنا من الأول خالص من أول اليوم وإحنا عمالين في كل حلقة نقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت تفصيل دقيق لا يدع لأحد شبهة تفصيل فصلناه وكل شيء فصلناه تفصيلا تفصيلا آيات واضحة المعالم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون طب يا رب الناس بتفتن قال لك هو عشان كده ولتصغى تميل تميل دخلت هرة فأصغى لها الإناء يعني إيه أميل لها الإناء عشان تشرب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم مالت إلى الحق مالت إلى الحق هو ده معنى الحنيفية الميل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة المؤمن بالآخرة يا إخوة ربنا أكرمه بإن عينه مليانة شبعان غني بالله الغنى العالي فلو راودوه عن النساء هو فرحان من دلوقتي بالحور العين قلت لكم في مرة لما كنت زمان أقرأ حديث أن للمؤمن أول دفعة في الجنة سبعين حورية يرى مخ ساقها من وراء العظم واللحم فالواحد بقى مستوحش كده يعني هتبقى حاجة مخيفة انك انت تشوف ال- ال- العظم حاجة كده فسبحان الله لما ربنا أكرمه الواحد شاف سمكة ها شفت سمكة كنت في مرة في سفرة كده وعاملين معرض أسماك تحت الأرض كأنك ماشي في ال- ها آه كأنك ماشي تحت في المحيط والسمك حواليك فسمكة فعلا شفافة بين ال- الشوك بتاعها سلسلة الظهر دي باينة من جوه. بس منظر في منتهى الروعة قلت آه فما بالك بقى بالحورية أهو ده بقى بيبقى إيه شبعان مش آه، هي هتبص على إيه بقى ده دول حاجات آه، حشف كنا بنقول على إيه فالصو دول فالصو الأصلي هناك فهي دي بقى اللي ما بيفتنوش ذهب لان هو الذهب كل اللي في الدنيا الذهب ده مصدي يا عم ده تراب اما اللي هناك الذهب هناك الاكل والشرب هناك الراحه والنوم لكن هنبقى هناك في الجنه مفيش لا شغله ولا مشغله وفيها ما تشتهيه الانفس شهواتك كلها مباحه وعلى اقصى ما تستطيع وتحلم به فيش تكاليف فده ما يتطلعش بقى الى شهوه من شهوات الدنيا لا واحده ولا عربيه ولا فلوس ولا بيت هو بيقول يا رب اموت عايز ادخل الجنه انا مش عايز من ده انا عايز من اللي هناك اما اللي عايز من ده يبقى لازم قلبه يميل ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره لازم قلبه يميل للحرام ده ليه لانه هو عايز من ده شهوته ده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ثلاث مراحل نمرة واحد تصغى اتنين يرضى ثلاثة يقترف يبقى يميل وبعدين يرضى وبعدين يقترفه يقع في الحرام قل أفغير الله أبتغي حكما الله الله الله كانت حلوة قوي دي بقى لو ختمنا بيها ها قل ها أفغير الله أبتغي حكما قل لا إله إلا الله لا أبتغي حكما إلا الله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض إحنا هنقرأ القرآن كله كده وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآداب الباطنة واحد فهم عظمة الكلام فهم عظمة الكلام أيها الإخوة تكلمنا فاكرين أنتوا في آخر درسين في مدارج السالكين عن عظمة الله تعظيم مذهل مش هيفهم عظمة الكلام إلا من عرف عظمة الله عظمة الله جل جلاله الله الملك العظيم الجليل لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على المنبر يجعل الله الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع ويقول أنا الملك يقول حتى ارتج برسول الله المنبر فظلت أقول أواقع هو برسول الله شوف العظمة دي العظمة دي عظمة ربنا إن الأراضين السبع على إصبع والسماوات السبع على إصبع ربنا العظيم جل جلاله آه، من خلقه العرش والكرسي السماوات السبع والأرض ومن فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة أنا بقول لك ربنا العظيم اللي خلق هذا الكون العظيم كيف تبلغ عظمة الله في قلبك هذا الرب العظيم تكلم بكلام له وسمح لك أن تفهم كلامه وأن تقرأ كلامه قلت لكم في مرة بلاش سيبك في مرة لو أنت خدت كتاب من بتاع كلية الطب أستاذ في كلية الطب مؤلف كتاب في آه، مثلا ال- ال- ال- الأعصاب وقريت حته انت ما فهمتهاش فرحت للدكتور فبتقول له ايه انا مش فاهم الحته دي ممكن تفهمها لي يقول لك انت بتشتغل ايه تقول له انا طالب علم روح روح انت مين عشان تفهم كلام انت يا ابني الكلام ده مش اي حد يفهمه ده مش لاي حد صح ولا لا ده انا كنت هقول لك بقى ان انا رحت لواحد في مساله فقهيه زمان وانا صغير ها يا شيخنا انا عايز افهم المساله دي قال لي انت بتشتغل ايه قلت له انا مدرس طب وانت مالك انت ولا الحاجات دي خليك في التدريس الحاجات دي مش انت اللي تفهمها لما تبفق يعني شوف بقى لما دكتور يقول لك انت ما تقدرش تفهم كلامي الكلام ده كبير مش اي حد يفهمه وربنا يقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر عايز اسمعها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ربنا يسره الصغير يفهم والكبير يفهم والجاهل يفهم والعام يفهم والعالم يفهم والعاقل يفهم وأولي الألباب يفهموا و قرآن سبحان الله العظيم أنا بقول لك كنت قاعد في المدينة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وبقرأ سورة الكهف وماسك المصحف بصوت يعني هادي كده وراجل قاعد جنبية آه، آه، أعجمي هندي وعينيه نازلة دموع كده عمال يبكي فبقول له انت بتبكي على ايه هو مش فاهم انا بقول ايه ف بكلمه بالاشاره القران قال لا وهو مش فاهم بس كلام ربنا عمال يبكي الله جل جلاله انه من لطفه بخلقه يعني اكرم خلقه بافهام خلقه فلما تقرا القران اعتبر النعمه دي ها اللي هي انظر كيف لطف بخلقه في ايصال معاني كلامه الى افهام خلقه الله جل جلاله عظيم إذا تجلى لشيء لم يقم شيء لصفة من صفاته جل جلاله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل دعا له دكا وخر موسى فتجلى ربنا للجبل فجعله دكا ده أبو حيرة ف لو تجلت صفة الكلام بس الكلام دي صفة من صفات الله ها فلو تجلت صفة الكلام لما بو لما بقي شيء ولكن الله جل جلاله حجب صفة الكلام بالحروف والأصوات لكي نستطيع أن نسمع ونقرأ وإلا لو تجلت صفة الكلام ما قام لها شيء أيها الإخوة أول معنى يتوارد على قلبك إذا قرأت القرآن أن تفهم عظمة الكلام عظمة الكلام أن يحصل في قلبك امتنان امتنان لله عز وجل أن تشعر بالمنة أن سمح لك أن أذن لك أن أكرمك أن لطف بك أن عطف عليك أن مكنك أن تقرأ كلامه وتفهم كلامه وتسمع كيف كلامه يكون القرآن ربيعا والله العظيم قبل دخول لو رمضان تجلت صفة من صفات لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ليس من